التكريت تكريت مكانها شمال المدائن فوق المدائن بحوالي 220 كيلو تقع بالقرب من نهر دجله فتحت تكريت في جمادى الاولى سنه 16 هجريه في جمادى الاولى سنه 16 هجريه هو اللي حصل ان يزدجرد بعد ما هرب من المدائن الى حلوان لغايه ما وصل الى نهوان كان بعت يزدجرد بعد رجال مخابراته عشان تتصل بالقبائل العربية المتنصرة هم أصلا عرب لكن تنصروا وبقوا موالين للفرس آه القبائل دي زي إياد وتغلب والنمر وكذلك أرسل يزدجرد إلى بعض الروم اللي موجودين في الموصل يعمل إيه؟ يقلبهم كلهم على المسلمين يزدجرد طبعا آه استغل في قبائل اياد وتغلب والنمر انهم متنصرين يعني ضد الاسلام وكذلك الروم نصارى يعني ضد الاسلام فقلد فيهم الحته دي يعني حاول ينسيهم انهم عرب واستغل فيهم انهم عقيدتهم دلوقتي بقت الصليبيه فاستغل فيهم يبتغرد النقطه دي المهم وافق الجميع على الهجوم على الاسلام وعلى المسلمين وكمان كان يزدجرد بيعمل حركه ثانيه برضه سيئه ان هو بيقلب القبائل اللي خضعت لسلطان المسلمين بيقلبها على المسلمين يعني فتم تحديد مكان تكريت تكريت للتجمع ما بين قبائل اياد وتغلب والنمر والروم الفرس عملوا فيه تكريت اللي عملوه في جلولاء ازاي ازاي تم تحصين تكريت عملوا خندق عميق جدا قدام الحصون دي فكتب سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب نعمل ايه فارسل سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص بالخطه اللي يتبعها في فتح تكريت قال له عين جيش عين جيش قائد الجيش ده سيدنا عبد الله ابن المعتم ده القائد عبد الله ابن المعتم واجعل على المقدمة ربعي ابن الأفكل العنزي ربعي ابن الأفكل العنزي ده المقدمة والميمنة الحارث ابن حسان الزهلي الحارث ابن حسان الزهلي وعلى الميسره سيدنا فرات ابن حيان العجلي فرات ابن حيان العجلي وقائد سلاح الفرسان سيدنا عرفجة ابن هرسمة البارقي عرفجة ابن هرسمة البارقي وعلى المؤخرة سيدنا هانئ ابن قبيس هانئ ابن قبيس يبقى دول خمس ثلاث والتعبئة بتاعتهم كده وصلوا الى تكريت بعد مسيرة أربعة أيام طبعا دول جايين من المدائن اللي بقت دلوقتي مركز تجمع المسلمين بعد ما كانت عاصمة للفرس وصلوا هؤلاء بعد مسيرة أربعة أيام فوجد سيدنا عبد الله بن المعتم قدامه تحالف من الفرس والعرب والروم الثلاثة يكرهوا بعض كره العمل لكن تحالفوا ضد المسلمين الفرس والعرب اللي هم إياد وتغلب والنمر والروم فضرب سيدنا عبد الله بن المعتم الحصار على تكريت استمر الحصار ده أربعين يوم أربعين يوم زحف الخليط خلالها على المسلمين أربعين مرة يعني ده الروم والفرس والعرب عملوا أربعين زحف على المسلمين لكن الحمد لله ما قدروش يعملوا حاجة مع المسلمين برغم ان العدد بتاع المسلمين بسيط جدا خمس تلاف خمس تلاف استمر الحصار أربعين يوم بأربعين هجمة فيعمل ايه سيدنا عبد الله ابن المعتم وهو قائد الخمس آلاف دول؟ اتبعوا اسلوب جميل جدا جدا خدوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، الاسلوب ده عمله سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب اللي كانت في شهر شوال سنه 4 هجريه وبعض العلماء بيقول سنه 5 لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحزاب تجمعوا حواليه آه، 6000 من غطفان بقياده عيينه بن حصن الفزاري و4000 من قريش بقياده ابو سفيان بن حرب و1000 من يهود بنو النضير بقياده آه، حيي بن اخطب آه، وبعدين بقى خان اليهود بتوع بنو قريظه العهد اللي هم وراه ورا ظهره يعني اذ جاءوكم من فوقكم ال 11000 ومن اسفل منكم اللي هم يهود بنو قريظه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اسلم في الوقت ده نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه وده من غطفان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خزن عنا يا نعيم فعمل الخطه الجميله دي ان وقع الاحزاب في بعض وراح ليهود بنو قريظه وقال لهم ان الاحزاب دول هيمشوا وهيسيبوكم بعد ما كنتوا العهد مع محمد لانه طبعا عامل نفسه ان هو مش مسلم فطب الحل ايه؟ هاتوا منهم 70 واحد يقعدوا عندكم هنا آه، عشان تضمنوا ان هم يقاتلوا وبعدين راح رايح على الاحزاب بتوعه وقال لهم ده اليهود زعلانين انهم خانوا العهد وهياخدوا 70 واحد من عندكم يقدموا رقابهم الى سيدنا يقدموا رقابهم الى محمد تكفيرا عن غلطتهم ولما روح لما دول جم فعلا هنا عشان يقاتلوا اللي هم الاحزاب لقوا اليهود بيقول لا احنا عايزين 70 واحد منكم الله يبقى الكلام مظبوط المهم الحمد لله وقعهم في بعض نفس الفكره دي اتبعها سيدنا عبد الله ابن المعتم عمل ايه؟ اتصل عبد الله بن المعتم ببني العمومه لانهم عرب دول عرب زينا فاتصل بيهم اللي هم اياد وتغلب والنمر المتواجدين في جيش الفرس داخل في كريت اتصل بيهم ها عايز ايه؟ قال لهم عايز ايه؟ ايه ده احنا عرب زي بعض انتوا نسيتوا انكم عرب وانكم ولاد عمنا انتوا بتقاتلوا علشان مين دلوقتي؟ بتقاتلونا احنا علشان مين؟ افرض انتوا كسبتوا يبقى مين اللي كسب؟ المهم اثار فيهم النخوه العربيه ان انتوا عرب واحنا عرب حتى لو انتوا مثلا مش مسلمين لكن برضو احنا ولاد عم وازاي الامر ده؟ المهم من فضل الله تبارك وتعالى آه، اقتنع ال- العرب اياد وتغلب والنمر بكلام سيدنا عبد الله ابن المعتم وقالوا فعلا ازاي احنا نعمل كده طب حتى لو كان ايه باللازم ده احنا عرب زيكم واولاد عم وكذا وكذا وكذا طب الحل ايه المفاوضات دي جرت سرا طيب توافقوا بقى يا اياد وتغلب والنمر ان انتوا تبقوا تبعنا وتفتحوا لنا الحصون في اللحظة المعينة اللي هنتفق عليها ايه؟ معاكم. اياد وتغلب والنمر. هتفتحوا لنا حصون تكريم اللي تالي نهر دجلة. احنا نكبر بره وانتم لما تفتحوا الحصون دي ت- تكبروا جوه. يبقى هيظل الايه؟ الفرس والروم اللي موجودين ان احنا كما لو كنا تسلقنا من ورا وعملنا عليهم كماشة. اتفقوا على هذا الامر سرا تم بحمد الله تبارك وتعالى تنفيذ هذه الخطة كما اتفق عبد الله بن المعتم مع إياد والنمر وتغلب كبر عبد الله بن المعتم وكبر معه المسلمون أمام حصن تكريم فراحت إياد والنمر وتغلب فاتحين الأبواب أطبق المسلمون عليهم من الأمام وتغلب وإياد والنمر من الخلف وتم تقتيل الفرس والروم اللي موجودين جميعا وسقطت تكريت دون اي خسائر من فضل الله عز وجل يبقى يرجع الفضل الى الله تبارك وتعالى ثم الى عبد الله بن معتم بالخطه اللي عملها مع اياد وتغلب والنمر لغايه دلوقتي ما حدش يعرف ايه اللي حصل في الاتفاق اللي بيننا وبين اياد وتغلب والنمر وانهم مسلمين وانهم اخوه لينا وانهم هم اللي فتحوا آه، باب الحصن بتاع آه، تكريت لان الامر ده كان سرا بينهم وبين سيدنا عبد الله ابن المعز كده فتحت تكريت من فضل الله تبارك وتعالى آه، نستكمل الفتوحات فنتحدث عن فتح الموصل ونينوى بعد هذه المفاوضات مع عبد الله بن المعتم وقبائل اياد والنمر وتغلب اسلمت قبائل اياد والنمر وتغلب ودخلت في الاسلام بس سرا محدش يعرف بقى الامر ده واتفق معهم عبد الله بن المعتم باعتبار انهم بقوا اخوه مسلمين لينا انهم بقى يفتحوا باب الحصن ويساعدوا المسلمين على القضاء على الفرس والروم اللي موجودين جوه الحصن. آه، فتح الموصل ونينوى فتح الموصل ونينوى الموصل بتقع على الشاطئ الغربي لنهر دجله قدامك اهي على الشاطئ الغربي لنهر دل- دجله آه، الشاطئ الغربي بقى لك الشمال واللي حولها من حصن فرد كان حصن بسيط كده الى مدينه كبيره جدا هو سيدنا ارخجه ابن هرسمه البارقي سنه 20 تحولت الى حصن كبير والى مدينه كبيره جدا على يد سيدنا ارخجه ابن هرسمه البارقي ده ال- دي الموصل اهي نينوى بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر دجله الشاطئ الشرقي لنهر دجله يعني على ايدك اليمين يعني زي ما يكونوا قصاد بعض الاثنين الموصل ونينوى آه، وهم الموصل ونينوى قريبان من حدود تركيا النهارده يعني قربوا شويه من حدود تركيا بالخريطه بتاعتنا النهارده آه، نينوى دي لو تفتكر مدينه اشوريه قديمه فيها قبر النبي يونس اللي هو ذنون سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أي فتأكد أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت يعني تأكد سيدنا يونس اللي هو ذنون ده يعني صاحب والنون يعني الحوت يعني صاحب الحوت تأكد أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت فنادى في الظلمات فاستجاب الله له أو القبر بتاعه موجود في مدينة آه، نينوى هذه آه، وطبعا نينوى دي بتفكرنا بقى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسراء والمعراج لما راح يدعو قبيله ثقيف اللي كانت بتسكن حصن الطائف اخر قبيله اسلمت اسلمت سنه تسعه اللي منها المغيره بن شعبه الثقفي آه، وعبد الله بن مسعود الثقفي عروه بن وعروه بن مسعود الثقفي المهم دي قبيله ثقيف لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعوهم وما استجابوش لدعوته وطلعوا وراه العيال الصغيره ضربوه بالطوب وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه جلس النبي صلى الله عليه وسلم في جدار في ظل جدار يحتمي من الشمس آه، وجاله بقى ال- ال- اللي اسمه عداد عداد النصراني وقدم اليه قطف من العنب آه، فسيدنا عليه السلام بدا ياكل رسله قال ممن انت انت اسمك ايه الاول قال عداد قال ممن انت انت منين قال من نينوى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نينوى بلد العبد الصالح يونس بن متى قال له انت من بلد العبد الصالح يونس بن متى فتعجب عداد قال طب وانت ايه اللي عرفك طيب؟ ما فيش بقى لا تلفزيون ولا انترنت ولا تليفون ولا جرايد تبين المعلومات والاخبار دي فقال هو نبي وانا نبي مثله انا نبي زيه بالظبط فاقبل عداد يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم اهديني نوى اللي هتفتح دلوقتي ان شاء الله كانت آه، القوات اللي بتحارب المسلمين في الموصل ونينوى خليط من الفرس والعرب المتنصرين اللي هم زي قبيله اياد وتغلب والنمر دول آه، سيدنا عبد الله بن المعتم بعدما تاكد من صدق اسلام قبائل اياد وتغلب والنمر راح سيدنا عبد الله بن المعتم جعلهم من ضمن الجيش الاسلامي من ضمن الجيش الاسلامي اللي هيروح يفتح الموصل ونينوى آه، كان عدد القوات المسلمة بخلاف إياد وتغلب والنمر حوالي 4000 مسلم اللي تم فتح الموصل ونينوى آه، بهم القائد بتاعهم كان ربعي ابن الأفكل العنزي ربعي ابن الأفكل العنزي رضي الله عنه وأرضاه هو اللي ال 4000 دول ازاي؟ احنا قلنا كان في 5000 جايين يفتحوا التكريس ال 5000 دول اتقسموا للآتي ألف مع عبد الله بن المعتم في تكريت هيفضل من من ال 5000 كام؟ 4000 يعني في 1000 هنا في تكريت ال 4000 دول بقيادة ربعي بن الأبكر العنزي يبقى ال 4000 دول مع ربعي بن الأبكر العنزي بعث سيدنا عبد الله بن المعتم وامره ان يسير ليلا يمشي بالليل عشان ما حدش ياخد باله لان العدد بسيط فيها 4000 وان يحط القبائل العربيه اللي اسلمت دي ما حدش يعرف اللي هم اياد وتغلب والنمر وامر سيدنا عبد الله بن المعتم سيدنا ربعي بن الابكر العنزي ان يعين على القبائل العربيه اللي اسلمت دي اللي هي اياد وتغلب والنمر يعين عليهم عتبه ابن الوحل عتبة ابن الوعد لم يعلم لم يعلم أهل الموصل ونينوى بإسلام القبائل العربية آه، اللي أسلمت دي اللي هي آه، إياد وتغلب والنمر ولذلك تظاهر عتبة بن الوعل بأنه انتصر على المسلمين في تكريم تظاهر عتبة بن الوعل اللي هو طالع بال 4000 دول ان هو تظاهر ان هو انتصر على المسلمين في تكليف وهم عارفينه طبعا اه، افتحوا باب الحصول ففتحوا باب الحصول اقبل ربعي بن الافكل العنزي وراح مقتحم الحصنين معا لما علم اهل الموصل ونينوى بما حصل مع المسلمين هنعمل ايه انقسموا الى رايين الرأي الأول يقول إن إحنا نستسلم ونستجيب إلى الصلح ومفيش داعي للقتال. الرأي الثاني بيقول لا لازم نقاتل ونحارب. هم قاعدين يتشاوروا جوه أول ما وصل ربعي بن الأبكر العنزي فتح باب الحصون خلاص اللي عايز صلح بقى يقعد. اللي مش عايز صلح ما يقدرش يقاتل يعمل إيه؟ سجل على طول. وفر من لم يريد الصلح الى نهاوند الى ايران بقى اللي هي نهاوند بعد كده اللي هي عاصمه الفرس في ايران واللي هنتكلم عن فتحها بعد ذلك والحمد لله تبارك وتعالى تم فتح حصني الموصل ونينوى واستعد المسلمون بعد ذلك الى هيت وقرقسيا